رحمة وأن يرزقنا وإياكم رحمة من عنده يغنينا بها عن رحمة من سواه وقد اخترت إخوتي فرع التزكية ليكون مدار لقائنا الأسبوعي الذي هو الليلة ليلة الثلاثاء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ومنذ الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سيتعدل إلى يوم السبت ليلة الأحد في نفس الموعد الساعة التاسعة يوم السبت ليلة الأحد لأتكلم عن التزكية وقد اخترنا في قضية التزكية أن نتكلم عن علم القلوب أو بمعنى أدق علم السير إلى الله وهو كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين إخوتي إنني لا أريد أن أقول قلنا وقلت و وإنما سأبدأ من جديد تماما من البداية تماما لعلي أرسم طريقا للمسلم المعاصر واضحا يسير فيه سيرا صحيحا خاليا من الخطأ إلى الله تعالى ينبغي أن نعلم ابتداء أيها الإخوة وكلنا يعلم لماذا خلق قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإنما خلقت ولينت لك مفاصلك أوجدت في هذه الحياة وفي هذه الدنيا لكي تعبد الله هذه العبادة التي كلفتها وفرضت عليك من التوحيد بمعانيه كلها الخوف والرجاء والحب والتوكل واليقين والرضا والإنابة والصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والامتناع عن الحرام وإلى آخره من هذه الفرائض أو العبادات التي كلفتها التي كلفت كلفتها أيها المسلم إنك في هذه العبادات كلها شرعت لإصلاح القلب وتزكية النفس قال الله جل جلاله فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة قال أهل التفسير يعني لا يزكون أنفسهم بالتوحيد لذلك قال سبحانه وتعالى إن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس نجس فتزكية القلب بالتوحيد ثم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فالصلاة أيضا نوع من أنواع التزكية الزكاة قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الصيام قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحج قال سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هكذا العبادات كلها أركان الإسلام كلها كلها أركان الإسلام كلها مؤداها إلى التزكية قضية تزكية القلب ما معنى التزكية التزكية معناها في اللغة وهو معناها في الشرع النماء والتطهير التطهير أن أطهر قلبي ونفسي من كل ما شابه من العلائق والأدران الحسية والمعنوية التطهير والنماء وأن أنمي ما فيها من خير يبقى التطهير مما فيها من شر النفس والقلب والعقل والواقع والفكر تطهير وتنميه أن أطهر الشر وأنمي الخير هذه التزكية التزكية قضية كنت هقول وسبق أن أشرت سيبنا من وسبق التزكية قضية أرسل من أجلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم انظر إلى دعاء أبينا إبراهيم عليه السلام حين قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أنا عايزك تكتب معايا كده الآية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم شغلة الرسول ده إيه واحد يتلو عليهم آياتي اتنين ويعلمهم الكتاب والحكمة ثلاثة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم استجاب الله هذا الدعاء ولكن رتبه ترتيبا آخر انظر إلى الترتيب الرباني في ثلاثة مواضع من القرآن في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الجمعة قال سبحانه وتعالى في آل عمران مثلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لو انت فاكر دعاء سيدنا إبراهيم قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم ربنا رتبه قدم التزكية على التعلم فقال سبحانه يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم قضية التزكية مقدمة على التعلم ولذلك قال جندب ابن عبد الله البجلي لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن علم الإيمان هو ده علم التزكية علم الإيمان هو ده اللي هنشتغل فيه علم الإيمان علم الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله خصه بمجلد في الفتاوى المجلد العاشر اسمه مجلد السلوك أول هذا المجلد في أول صفحاته التحفة العراقية أول كلمة في التحفة العراقية قال اعلم رحمك الله أن أعمال القلوب مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية وأمثالها واجبة على جميع المكلفين بأصل الدين كوجوب الصلاة والصيام والزكاة شفت الكلام ده الصلاة فرض ركن من أركان الإسلام ركن من أركان الدين هذه الصلاة من أركانها الخشوع والخشوع عمل قلبي قد تجد الشاب يقيم المعارك على تحريك الأصبع في التشهد أو النزول إلى السجود على اليدين أو الركبتين وهو لم يعرف للخشوع معنى ولم يتعلم الإخلاص كثيرا ما أتساءل عمرك في حياتك فكرت أخلص إزاي سألت أحب ربنا إزاي إزاي أشتاق له أشتاق لرؤية وجه الله الكريم عمرك فكرت لما سمعت وبشر المخبتين ازاي ابقى من المخبتين عمرك بحثت لما سمعت ان لله انيه من خلقه وانيه الله في خلقه قلوب عباده الصالحين واحبها اليه الينها وارقها ازاي ابقى من تلك الانيه هي دي القضيه ما بين اناس شغلتهم الدنيا بهمومها وملذاتها ومعاصيها واخرون شغلهم الدين ولكن بشكليات ومظاهر ونسوا ان الاصل في هذه القضيه القلب واعمال القلوب السؤال اين قلبك يا عبد الله انا مش عايزك تزيح السؤال ده عن دماغك كده ركز وجاوبني فين قلبك اين قلبك يا عبد الله اننا بحاجه الى اجابه صحيحه واقعيه فعليه فين قلبك قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اذا دعاكم لما يحييكم هي دي انت ميت حقيقه كما سياتي معنا في المدارج اليقظه هي انزعاج القلب لروعه الانتباه من رقده الغافلين يقول ابن القيم في الشرح يقول كان العبد في نوم الغفله قلبه نائم وطرفه يقظان عينيه مفتحه لكن قلبه نايم هي دي هو عايش بياكل ويشرب وينام ويروح ويجي لكن ميت في الحقيقة ميت وكم ممن تراهم اليوم أمامك أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الم- الحياة الحقيقية حياة القلب يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وبعدين واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه اللهم لا تحل بيننا وبين خير ابدا اللهم علمنا الخير ودلنا عليه واستعملنا فيه وتقبله منا يا حي يا قيوم اخوتي وانا احبكم في الله هذه ينبغي أن تصير قضيتك أنا قلبي فين أنا قلبي مع مين أنا قلبي بيعمل إيه تبقى دي قضية تبقى مشغلة شاغل نفسك ليل ونهار بقلبك قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم آه شوف لما يبقى ربنا جل جلاله ينظر الى قلبك وقلبك ده والله ينظر اليه ويعلم ما فيه قلبك ده فيه ما يكرهه الله فالله العظيم الجليل الكبير الجبار الله يرى ما يكرهه وصابر عليك يمهل كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع فإذا أخذ أخذ أخذ جبار إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فالله ينظر إلى قلبك سبحان الملك القلوب قلب حي وقلب ميت اسمع يقول ربك جل جلاله وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا علماءنا اهل التفسير يقولوا ايه في الايه دي في قول الله جل جلاله وكذلك اوحينا اليك روحا ان هذا القران روح حياه هذا القران اوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه وكما كنت في بطن امك دما عبيطا نطفه ومضغه وعلقه ثم ارسل الله الملك فنفخ فيك الروح فصرت بشرا سويا فكذلك هذا القلب دم عبيط ما القلب الا مضغه قطعه من لحم فإذا أسلمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ فيه من الروح الذي أوتيه صار القلب حيا ينبض بالحياة هي دي القضية القلب ميت حتى يؤتى حياه والحياة بالشرع والدين قال الملك الجليل الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون هي دي القضية النهاردة اللي أنا عايزها تبقى قضيتك في حياتك قلبك حي ولا ميت انت من يوم ربنا جل جلاله ما خلقك على ظهر هذه الارض وانت ماشي لربنا ماشي النهارده واحنا على راس سنه 1428 هجريه وداخل علينا سنه 1429 هجريه كام سنه من عمرك فاتوا كل السنين دي انت ماشي لربنا ماشي لحد ما ينتهي اجلك تسقط في القبر بس الناس اتنين واحد ماشي لربنا فيما يرضيه يرضي الله فطريقه الجنة وواحد ماشي على هواه هو ماشي لربنا برضه بس بما يسخط الله فهيقع في جهنم والعياذ بالله فانت حاجة من اتنين يا جنة يا نار انت اختر لنفسك يا عبد الله قال الله جل جلاله افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير اسمع الايه دي تاني قال سبحانه وتعالى افمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إخوتي هذا موضوعنا في حلقاتنا هذه السير إلى الله مدارج السالكين أن نصعدها مدرجة مدرجة نصعد المدارج دي درجة درجة إلى الله سبحانه وتعالى لنصل إليه جل جلاله هذه المدارج علم لأن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام الله يريد منك قلبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لذلك هذه القلوب علم مستقل في علم التفسير وعلم الفقه وعلم التوحيد وعلم الأصول وعلم المصطلح وعلم اللغة وعلم القلوب لكن أنا أسمي علم القلوب علم العلوم لأن أي علم من علوم الشريعة لم يرتبط بهذا العلم ولم يجعل هذا العلم حاكما عليه فإنه يخرج من الإطار الرباني المطلوب في علوم الشريعة علم القلوب قول لي طب انت تقصد ايه اصلا بعلم القلوب اقصد علم القلوب اللي هو الاعمال القلبيه علم الاعمال القلبيه اللي هي الاخلاص الحب حب الله يعني الخوف الرجاء التوكل اليقين الرضا الانابه الاخبات الخشيه الميت منزلة اللي احنا هنتكلم عنه علم القلوب هذا العلم لو لم يحكم العالم في التفسير او العالم في الفقه العالم ده يروح فين للهوى ازاي ازاي يعني ايه اسمع معايا الحديث اللي يشيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة رجل آتاه الله علما فعرفه نعمته فعرفها قال عبدي آتيتك العلم ماذا عملت فيه قال علمته من أجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم وقد قيل فلا أجر لك عندي ثم يسحب على وجهه إلى جهنم زي ما بقول لك الحديث ده يشيب ده رجل عالم شهد الله له بالعلم قال له كده عبدي آتيتك العلم يبقى عالم ولا مش عالم رد عليا جاوبني ربنا بيقول له آتيتك العلم أنا اديتك العلم يبقى عالم ولا لا عالم عالم ربنا أعطاه علم وربنا شهد له انه عالم اتيتك العلم وربنا قال له علمت قال له علمته من اجلك يا رب قال كذبت علمت ليقال عالم لما ربنا يقول له علمت يبقى علم ولا ما علمش في ناس استفادوا منه واتعلموا اه ربنا قال له علمت وكان مشهور بدليل ان ربنا قال له ايه وقد قيل يا رب تفهم افهم معايا كده عالم ربنا اداله العلم عالم وربنا شهد له انه عالم ومعلم وربنا شهد له انه علم ومشهور مؤثر وربنا شهد له ان الناس قالوا واول واحد يسحب على وجهه الى جهنم قبل الزنا والسارقون والفسق والفجر بالله عليكم مش حاجة تخوف مش حاجة ترعب مش حاجة تجن هي دي عشان فقد الإخلاص علمت عشان تبقى مشهور عشان الناس تحبك عشان الناس تحترمك عشان الناس تخدمك عشان الناس تمدحك عشان الناس تثني عليك عشان الناس تعرفك عشان الناس تشاور عليك عشان تبقى إنسان مرموق علشان تبقى غني علشان تبقى آه، احسن من الناس علشان وعلشان علشان دنيا اللي يط- يطير العقل يجنن فعلا ان الراجل ده عالم معلم مؤثر مشهور له تلاميذ ومريدين واتباع وفي الاخر يدخل جهنم هو ده لو العالم ما جعلش علم القلوب حاكم عليه الاخلاص الخوف من ربنا الخشية الانكسار لربنا الذل لربنا الإخبات لربنا لو ما جعلش العلم ده حاكم عليه يطغى بالعلم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم آه. شفت علم القلوب هنا بيقول ايه بقى ان الايه الواحده تزود واحد ايمان وتزود تاني رجس نجاسه نفس الايه تسمع الايه تاني واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في هذا القران ان اصحاب القلوب المريضه القران يزودها مرض في اذانهم وقر وهو عليهم عمى الله اكبر فلذلك طالب العلم شبابنا الطيبين شبابنا الصغيرين طلبة العلم والدعاء الناشئين أحبابنا في الله المجتهدين في طلب العلم والتأليف والدعوة ومولد الفضائيات كمان بالمرة ممكن يبقى العلم نفسه يضره إن لم يحكمه علم القلوب اللي هو علم الإخلاص علم الخوف من الله علم مراقبة الله علم خشية الله هي دي عشان كده انا بقول اسمه علم العلوم لان العالم الفقيه المفتي ان لم يتحلى بالتقوى والرسول قال التقوى ها هنا واشار الى صدره يبقى التقوى فين في القلب هنا التقوى ها هنا هنا اهو في القلب اذا كانت التقوى ها هنا يبقى من اعمال القلوب من علم القلوب اذا لم يتحلى المفتي بالتقوى والمراقبه افتى بالهوى على مزاجه اللي يخلي الناس تحبه هيقول اللي يخلي الناس ترضى عنه لو ما راقبش ربنا لو راقب ربنا يقول اللي يرضي ربنا مش اللي يرضي الناس واللي يحبه ربنا مش اللي يحبه الناس وبقى همه أن يرضي الله ويدفع سخط الله مش أن يرضي الناس ويدفع سخط الناس فلو لم يحكم علم القلوب المفتي خرج به إلى ضد العلم ولو لم يحكم علم القلوب الداعية والمفسر والعالم والأصولي وكل العلوم كل العلوم تحتاج إلى هذا العلم اثنين هذا العلم علم السير إلى الله علم القلوب اختص به ناس سموا نفسهم الصوفية وجعلوا هذا العلم علم الخاصة خواص الخواص رغم أن هذا العلم يجب أن يكون علم العامة وخرجوا بالعلم ده لمصطلحات بقت أشبه بال ب... ب... بالألغاز كلام مش مفهوم لذلك يعني هقول لك حاجة هقول لك مثال بسيط في المدارج معانا مش بعيد في المدارج في المدارج يقول ايه في منزلة مثلا الطمأنينة في منزلة الطمأنينة تلاقي آه الإمام العربي يقول إيه الطمأنينة هي سكون أمن في استراحة أنس سكون أمن في استراحة أنس طب الراجل اللي قرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى اسمع بقى الراجل اللي قرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الله أكبر عجبته الآية قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب راجل قرا الايتين ثلاثة دول فقال انا نفسي بقى افهم يعني ايه الطمأنينة فصاحبنا قال له سكون امن في استراحة انس نعم قال له سكون امن في استراحة انس مين في عصرنا يفهم يعني ايه الكلام ده في تعريف الطمأنينة في منزلة الطمأنينة ارجع للمدارج هتلاقي الكلام ده موجود كده الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان ها الراجل فيكم فاهمني هو ده الكلام بقى اللي أنا نفسي أعمله النهاردة يا رب ارزقني حسن الخاتمة توفني مسلما والحقني بالصالحين نفسي قبل ما اموت اقول لك يعني ايه طمأنينة مش عايز اقول لك سكون يقويه امن صحيح شبيه بالعيان مش عايز اقولها لك كده عايز اقول لك كلام عصري تعمله ازاي تجيبها الطمأنينة دي ازاي تعيشها ازاي تحس بيها ع- انا بقول كده مش علم الخواص لا ده علم العوام كل المسلمين الفلاح والنجار والميكانيكي والسباك والكناس والزبال والمرأة واللي بيعرف يقرأ واللي ما بيعرفش محتاج طمأنينة صح ولا لا محتاج أنس الأنس بالله وعشان كده لما هكلمك دلوقتي على المدارج منزلة إيه؟ اليقظة فالبصيرة فالفكرة فالعزم فالمحاسبة فالتوبة فالإنابة ده ترتيب المنازل هقول لك ان منزلة الأنس مثلا هتيجي رقم 65 وانت حاسس بيها دلوقتي بس ما تعرفش ان هو ده الأنس قلت قبل كده بلاش قلت قبل كده دي اخويا شقيقي شقيقي محمود كان في سكه وربنا هداه وتاب عليه واتى الله به وراح معايا عمره فواحنا في العمره ساعة ما تاب واقبل على الله عز وجل ما كانش بيعمل حاجه وحشه بس تاب يعني المهم التزم يعني الشاهد ايه؟ آه انه قال لي ايه؟ قال لي انا حاسس بحاجه جميله قوي قوي جوايا انا مش عارف هي ايه بس كل خوفي لا تضيع مني هو ده انه ممكن يبقى المسلم وفي اول طريقه الى الله ساعه ما تاب حاسس بالانس والاخبات والحب والشوق حاسس بيهم مستطعمهم ودول هبه محضه من الله مش بكسب مش بكتر صلاه ولا كتر صيام ده لسه داخل وربنا وهبه كل المعاني دي هديه هديه الدخول على الله دخل على ربنا فربنا اداهم له هديه لكن بعد كده كل ده هيروح لو هو ما حافظش عليه بكسبه بقى عشان كده انت وانت وكلنا في البداية حسينا بالمعاني دي وشوية بشت وراحت المعاني وقاعدين نتحسر عليها دلوقتي ممكن يا عم الشيخ المعاني دي تيجي تاني اه ممكن بس بشغل بقى انت خدتها دي الاول هديه عايزها تاني بقى انت دقت عايزها تاني اشتغل بقى وهاتها بكسبك الشاهد ايه اللي انا عايز اتكلم فيه بقول ان العلم ده علم القلوب مش علم الخواص مش العلم بتاع العلماء مش العلم بتاع خاصة الخاصة مش الغاز لا ده علم العام اللي لازم كل مسلم يتعلمه زي ما بتعلم اتوضى ازاي محتاج اتعلم اخلص ازاي زي ما بتعلم اصلي ازاي محتاج اتعلم احب ربنا ازاي زي ما بتعلم احج ازاي محتاج اتعلم امشي لربنا ازاي اوصل له ازاي ارقى اليه ازاي يعلو قدري عنده ازاي الامور دي محتاجين نتعلمها علم علم و اذا واحد قال لي طب فين الكتب اللي في الموضوع ده عايزين نتعلم مشكلة في الكتب او خلي واحد من طلبة العلم قاعد يتفزلك عليا دلوقتي ويتنطط ويقول لي الصحابة كانوا يعرفوا العلم ده يا عم الشيخ اه الصحابة اساتذة هذا العلم ده موضوعهم حديث حنظلة كلنا حافظينه نافق حنظله كيف نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا الكلام ده علم علم حقيقي إن حنظلة كان بيشتكي من إيه افهم الحديث مما كان يشكو حنظلة سؤال حنظلة بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين احنا لما نبقى قدام قدام عينيك في المسجد وح... ويس... وتذكر لنا يا رسول الله الجنة والنار كأننا شايفين الجنة بعينينا وكأننا شايفين النار بعينينا كأن رأي عين فإذا خرجنا من المسجد ورحنا البيت عافسنا الزوجات داعبنا الزوجة وجامعنا ولاعبنا الأولاد عندي طفلين بيتنططوا على دماغي واشيلهم واحطهم والعب معاهم واجري وراهم وضحكنا وعالجنا الضيعات رحت الارض بتاعتي فحدت وزرعت وقلعت وبعت واشتريت وناقشت البياع وناقشت الجزار واشتريت العيش عشنا حياتنا يعني فقدنا هذه الرؤية كأنه بيقول له يا رسول الله وانا بشتري من الجزار وبيع للفلاح ما كنتش شايف الجنة والنار وانا بلاعب الاولاد بسرح للبنت وبأدب الواد وبزعق للزوجه وبداعب الزوجه وبلاعب الزوجه ما كنتش شايف الجنه والنار هي دي شكوى حنظله شكوى ان القلب تغير من الاخبات والخشيه من الحب والشوق والنور قسى القلب واظلم هو ده العلم ولا لا بقى هو ده الكلام ولا لا بقى هي دي الحقيقه ولا لا وبمناسبه الحقيقه ان المشكله ان الناس اللي اتكلموا في العلم ده لما الصوفيه استاثروا بيه عزلوا الدين ل... قسموا الدين لنصين الحقيقة والشريعة لقوا ان طلبة العلم مشغولين بالعلم وتحقيق العلم وتصحيح وتضعيف الأحاديث والرد على المسائل في الفقه و... والرد على المخالفين في البدع و و و وناسيين أحوال القلوب والتانيين بتوع أحوال القلوب لقوا ناس مشغولين بتاع باحوال القلوب والعباده والزهد والتقوى واللنا ونسيوا قضيه العلم فانقسم الدين لنصين سموها حقيقه بتوع العباد والزهاد وشريعه بتوع العلم وتعليم العلم والدعوه والرد على المخالفين بقت مشكله كبيره قوي انت بتسال ايه الفرق وايه المشكله النهارده وامشي مع مين واعمل ايه المشكله ديك حلها بسيط جدا انت مطالب بالعلم ومطالب ايضا بالسير الى الله احنا بنقول ان علم القلوب ده علم يتعلم وما ينفعش يمشي علم القلوب لوحده لازم له توحيد ولازم له فقه ولازم له تفسير ولازم له سيرة ولازم له مش الواحد هيتعلم علم القلوب ويمشي لربنا من غير ما يفهم الطهارة والنجاسة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة ما ينفعش من غير ما يتعلم ايه التوحيد وايه الشرك وايه نواقض التوحيد ما ينفعش يبقى الدين كل قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فلازم أخد الدين ككل زي الحاصل في زماننا جماعات والدعوات في ناس خلوا الدين كله هو الدعوة إلى الله وانشغلوا بالدعوة إلى الله عن العلم وعن العبادة وفي ناس خلوا الدين كله العبادة ونسيوا طلب العلم ونسيوا الدعوة وقعدوا يعبدوا وفي ناس جعلوه العلم قاعدين يتعلم ليل ونهار كتب وخلاص ولا بيعبد ربنا ولا بيقوم ليل ولا بيصوم نوافل ولا بيعمل حاجة أبدا ولا بيدعو إلى الله والدين هو كل ده علم وعبادة ودعوة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاصل قصير وأعود إليكم سريعا أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته